منهم تعلمنا الفداء صلى الرسول معلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، وبعد يعني احنا لسه في سلسلة الاستعداد لرمضان وسبحان الله يعني الأيام بتجري سبحان الله يعني يعني كنا لسه بنقول من كام من كام يوم آه، لسه ان شاء الله ثلاث شهور على رمضان ان شاء الله نبدا بقى نشد حيلنا في رجب سبحان الله رجب بسرعه خلص آه، شعبان خلاص اول اسبوع من شعبان خلص باقي 21 يوم على رمضان يعني الايام بتيجي بسرعه جدا والله يا احبابي السعيد فعلا اللي هيقدر ان هو في الايام دي ان هو يشد حيله شويه في طاعه الله سبحانه وتعالى لان من بركه الطاعه في هذه الايام ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في رمضان على قدر ما انت هتجتهد في الطاعه الايام دي عن حضرتك ان شاء الله على قدر ما حضرتك هتجتهد في الطاعه الايام دي هيكون فتح ربنا سبحانه وتعالى عليكم في رمضان وعلى قدر فتح ربنا سبحانه وتعالى علينا في رمضان بيكون بقى الفتح بتاع سائر العام فانا عشان كده بقول مهم جدا ان احنا نبدا نستعد لرمضان ونجتهد لرمضان قوي قوي يعني احنا يمكن كمان بنقول احنا اتاخرنا احنا اتاخرنا فاسال الله سبحانه وتعالى يعني آه، ان يوفقكم وان يجازيكم خيرا على هذه الاستعدادات آه، يعني انا هكتفي ان شاء الله يعني في في مساله الخشوع في الصلاه بالدرسين الماضيين وانا على يقين ان شاء الله ان احنا لو اجتهدنا آه، في صلاتنا بما يعني قلته لكم في الاسبوع الاسبوعين الماضيين ان شاء الله باذن الله الصلاه تتغير بصوره كبيره جدا جدا جدا ان شاء الله تبارك وتعالى ابدا النهارده في عمل جديد من الاعمال اللي احنا نستعد بها رمضان آه، القلب ده بيبقى مليان مشاكل يعني قلوبنا مليانه مشاكل قلوبنا فيها قسوه قلوبنا فيها غفله قلوبنا فيها وحشه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى قلوبنا مليانه آه، معاصي وذنوب فالإنسان دايما مننا بيبقى محتاج أن يخش رمضان إن شاء الله وقلبه سليم قلبه نظيف قلب بالفعل يكون يعني طاهر نقي ومحتاج بالفعل برضو أن يكون قريب أو من ربنا سبحانه وتعالى ومحتاج برضو أن يخش رمضان وربنا سبحانه وتعالى معاه مش المعية العامة لا المعية الخاصة معية النصرة ومعية التأييد الإنسان مننا محتاج أنه يرضى ربنا قوي الأيام دي لأن الإنسان اللي ربنا هيرضى عنه في الأيام دي إن شاء الله ربنا هيكرمه قوي قوي في رمضان محتاجين ان احنا قلوبنا تزداد شوية محبة لله سبحانه وتعالى محتاجين ان قلوبنا تقرب من ربنا سبحانه وتعالى شوية آه، محتاجين ان قلوبنا تحيا آه، تحيا شوية وكل ده احبابي لن يكون الا بهذا العمل العظيم اللي هو من اعظم وافضل واجل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى احنا النهارده هنتكلم على عمل هو ان شاء الله فيه شفاء ودواء للقلوب هيبقى فيه شواء شفاء ودواء ل- ل- للنفوس هيبقى فيه آه، عمل من اعظم الاعمال يقرب من ربنا عمل هيخلي ربنا يحبك عمل هيخلي ربنا يرضى عنك عمل آه، ان شاء الله بسببه تنجح في الدنيا وفي الاخره عمل هتسعد بيه وهيطمئن بيه القلب وهيطمئن بيه آه، الانسان وينشرح بيه الصدر انه ذكر الله سبحانه وتعالى كل ما الانسان مننا بيكون ذاكر لله سبحانه وتعالى بيحصل عشرات ومئات والاف من الاجور التي لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى تعالوا مع بعض النهارده احنا هنعبد ربنا بعباده الذكر ولكن بنوايا جديده ولكن بنوايا مختلفه ولكن بحال جديد مع ربنا سبحانه وتعالى خلونا بقى نغير شويه بقى في عبادتنا خلونا ننوع شويه خلونا نغير شويه خلونا نعبد ربنا سبحانه وتعالى بقى بطريقه جديده انا عايزك النهارده وانت بتذكر ربنا قبل ما تذكر عايزك تسال نفسك هو انا بذكر ربنا ليه هو انا عمال اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليه هو انا بقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ليه انا عايزك بقى النهارده تنوي معايا النهارده تقريبا معانا حوالي 30 40 نيه وان شاء الله نكمل 30 40 نيه تانيين باذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا احيانا الاسبوع الجاي وصدقني والله لو عشت مع الذكر بالمعاني دي المساله هتختلف تماما النيه الاولى ان اطرد الشيطان عني قال ابن القيم رحمة الله عليه وذكر الله يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ذكر الله بيقمع الشيطان بيكسره وبيطرده عنا احنا محتاجين ان احنا كده ايه عارفين احبابي اكتر حاجة بتعيقنا عن ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى هو الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، خصلتان خفيفتان على اللسان وهما ثقيلتان من صنعهما كتب له يعني حسنات كثيرة جدا جدا جدا من يذكر الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة ومن يذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن الشيطان يأتي أحدكم عند صلاته فلا يزال يذكره بشيء انزل عشان تشتري حاجة ده زوجتك كانت عايزة حاجة ده انت مش عارف مين اللي هيتصل عليك ده انت مين اللي هيجي لك في البيت حتى يقوم ولا يذكر الله ولا يزال يأتيه عند نومه فينيمه حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى أنا محتاج أطرد الشيطان عني شوية الشيطان بقى اللي استحوذ عليا ومنعني من ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله احنا عايزين نطرد الشيطان ده فانت اولا بتذكر الله سبحانه وتعالى من باب انك بتطرد الشيطان وتقمع قوته وتكسر قوته علشان يكون ضعيف وبالتالي انت تنطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى اكثر واكثر قال صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره العلم الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع ما من عبد يسير في مسير فيذكر الله إلا ردفه ملك وما من عبد يسير في طريق بشعر إلا ردفه شيطان أنا محتاج أذكر ربنا علشان أبعد الشيطان عني لأن كل ما الشيطان هيبعد عني بالتالي أنا هعبد ربنا أحسن وأفضل و... علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كانت من حكمته إن إحنا لما نيجي نقرأ القرآن لازم تستعيذ بالله ليه؟ لأنه هيجي لك علشان يخليك ما تركزش في القراءة ولا تتدبر في معاني القرآن فلما أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها يا رب يا رب ألجأ إليك وأفتقر إليك وأتذلل إليك أن تحميني من هذا الشيطان وتبعده عني حتى أستطيع أن أنتفع من هذا القرآن العظيم علشان كده أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول حين يصبح ويمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا إلا أرسل الله له مسلحة من الملائكة مسلحة أي ملائكة حمل السلاح حمل السلاح في وش مين في وش الشيطان وكانت حرزا له من الشيطان على سائر اليوم على مدار اليوم الشيطان بعيد عنك علشان كده انا بقول احنا هنبدأ النهاردة هنبدأ من بعد كده ايامنا بذكر الله سبحانه وتعالى عشان كده احبابي كانت من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته انه كان بيعلمنا دايما يا جماعة ابدأوا يومكم بالاذكار ليه لان الانسان اللي هيبدأ يومه باذكار الصباح هيبدأ يوم أذكار الصباح هتكون النتيجة إيه؟ إن الشيطان هيبعد عنه سائر اليوم خلاص انتهت لا يقرب منك شيطان تماما يبقى النية الأولى أنا أنوي بذكري لربي سبحانه وتعالى إنو النية دي إنو النية دي أن أطرد الشيطان لأن ذكر الله يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره اتنين بتنوي إيه بالذكر؟ أنوي بذكري لربي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من الإنسان أنه بيتقرب إليه بما يحب رضي الله سبحانه وتعالى عنه رضي الله سبحانه وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع أحب الكلام إلى الله أربع أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فأنا لما بقول هذه الأذكار بتكون نتيجة إن أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى بأكثر ما يحبه الله من الكلام وبالتالي أنا لما بتقرب إلى الله بأحب هذه الكلمات إليه بتكون النتيجة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد وأنا سائلكم بربكم ما بالكم بحال إنسان أو ما هو الحال في شأن إنسان رضي الله عنه من أول اليوم من أول يوم بدأنا كده بالأذكار أول ما الإنسان صحى بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى يقرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران أو يقرأ خواتيم آل عمران ويبدأ ذكره كده يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى ويكاله بيقول يا رب أنا حياتي كلها لك حياتي كلها لك أنا أي منهم هذكرك رايح أنا هذكرك ما بين هذا وبين هذا أنا بذكرك يا رب أنا أبحث عن أحب الكلمات إليك يا رب أنا ببحث عن أفضل الكلمات إليك أريد أن أتقرب بها إليك فلما يتقرب العبد بأحب الأشياء إلى الله بتكون النتيجة أن يرضى الله سبحانه وتعالى على هذا العبد فأنا بذكر الله سبحانه وتعالى من باب أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ثلاثة أنا بذكر الله سبحانه وتعالى حتى أحبه سبحانه وتعالى يا أحبابي كلما الإنسان بيذكر الله سبحانه وتعالى كلما ازداد حبا لله سبحانه وتعالى اسمعها مني وكلما ازداد الله حبا له كل ما الإنسان هيذكر ربنا أكتر هيحب ربنا أكتر وربنا هيحبه أكتر عشان كده كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول وقد جعل الله لكل شيء سببا وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر جعل الله سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكر الله اللي عايز فعلا ينال هذه المنزلة ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه فليلهج بذكر الله سبحانه وتعالى النية الرابعة ان هذا الذكر انا بنوي وانا بقول سبحان الله ان انا اقرب لربنا سبحانه وتعالى اكتر خدوا بالكم احبابي ولازم نفهم كويس جدا ان كل ما الانسان بيكون ذاكر لله هو بيكون قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قرب العبد من ربه ده في الدنيا وده في الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور ثيابهم من نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل سبحان الله الأنبياء والشهداء بيغبطوا المجموعة دي اللي هم على يمين الرحمن بسبب ان هم قريبين قوي من ربنا سبحانه وتعالى قريبين جدا من ربنا سبحانه وتعالى يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل فقام رجل وقال يا رسول الله من هؤلاء فقال هؤلاء أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى أنا بذكر ربنا كل ما هتقرب من ربنا أكتر ده دليل انك بتذكر اكتر او نعكسها بقى نقول كل ما الانسان مننا هيذكر ربنا اكتر بتكون النتيجة ان هو بيقرب من ربنا اكتر قال ابن القيم رحمة الله عليه في فوائد الذكر انه يورث القرب من الله فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه على قدر ما انت بتذكر ربنا انت بتقرب قوي كل تسبيحة درجة كل تكبيرة درجة كل تحميدة درجة انت بتقرب قوي من ربنا سبحانه وتعالى فاللي دايما بيذكر ربنا بصورة دائمة ومستمرة بتكون نتيجة انه بيقرب قوي قوي قوي من ربنا سبحانه وتعالى وما بالكم بقى بإنسان أصبح خلاص ما شاء الله قريب جدا من الله سبحانه وتعالى النية التي تلي ذلك ذكر الله لك أنا بذكر أنا بذكر الله سبحانه وتعالى الآن في نفس اللحظة الله يذكرني في السماء يا ابن القيم كان بيعلق على الجملة دي فبيقول رحمة الله عليه ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من الملائكة يكفينا يا أحبابي يكفينا يا أحبابي إن إحنا لما قاعدين نذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أنا في الوقت ده الله يذكرني في السماء قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كل ما الإنسان بيذكر ربنا أكثر بتكون النتيجة إن ربنا بيذكر هذا العبد أكثر وأكثر مش كده وبس بل دي النية التي تليها بل إن الله عز وجل لا يباهي بالذاكر ملائكة السماء إن الله لا يباهي بالذاكر ملائكة السماء في صحيح مسلم الحديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد نذكر الله نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم هكذا قلنا يا رسول الله جلسنا نذكر الله احنا قاعدين نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونحمده على ما من به علينا الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم آه الله ما, ما جلستم إلا لهذا قلنا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الآن أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة الآن يا بختك اللي عمال تذكر ربنا سبحانه وتعالى يا بختك اللي عمال تذكر ربنا سبحانه وتعالى يا سلام لما تكون أمنا الكريمة ما شاء الله قاعدة في بيتها ما شاء الله هي عمالة تطبخ ولكن لسانها لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى يا سلام على ولدنا الكريم اللي رايح شغله أو راجع من شغله هو كده كده لكن في الأتوبيس أو في الميكروباص أو في المترو أو في العربية بس ما شاء الله لسانه وقلبه لا يغفل أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى دي شخصية الله يذكرها في السماء دي شخصية يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكة السماء ليس هذا وحسب بل أنا بنوي كمان نية رائعة النية دي إن أنا وأنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر لي الذنوب يغفر لي السيئات سبحان الله أنت عمال تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وأنت لا تشعر إن ذنوبك عمالة تسقط وتغفر ويمحوها الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنه ليحط الخطايا ويذهبها الذكر ده دايما بيحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يا الله ده مش هتاخد مننا بالظبط خمس دقايق سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر الناس اللي بعد الصلاة بتقوم جري وما بتقعدش تذكر ربنا سبحانه وتعالى النبي قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر عرفت ليه الشيطان بعد الصلاة بيقومك بسرعة عرفت ليه الشيطان بيقومك بسرعة بعد الصلاة مش عايزك تذكري هذا الذكر عرفت ليه بعد الصلاة وانت في المسجد أول ما تخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بتقوم جري عرفت ليه ده الشيطان هو اللي قومك ليه انه هو شغال معاك عمال يوقعك في ذنوب ومعاصي انت لو سبحت 33 حمدت 33 كبرت 33 وقلت لا اله الا الله في تمام المئة غفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر بل والله يا اخواني في حديث رائع جدا رائع جدا حديث أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شتية فأخذ غصنا من شجر وورق الشجر يتهافت عارفين في وقت الخريف كده لما ال- الورق عمال يقع من على الشجر أخذ النبي غصنا من شجر فنفضه أخذ النبي يهزه كده وفي رواية فضرب به غصنا آخر من شجر فجعل أوراق الشجر يتساقط وفي رواية يتهافت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما مثل هذا؟ قلت وما مثل هذا يا رسول الله قال إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقطت ذنوبه كما يتساقط الورق من على هذا الغصن يا سلام يا سلام أكن أنا طول من عمال أذكر ربنا سبحانه وتعالى أنوي نية إن ربنا يغفر لي ربنا يغفر لي أيوة شوف بقى مهما كانت ذنوبك مهما كانت أثامك مهما كانت معصيك سبحان الله طول ما أنت عملت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كل ده ذنوب عمالة تتساقط كل ده ذنوب عمالة تتساقط الأمر اللي بعد كده أنا بنوي بذكري لربي عز وجل أن يفرج الله عني الكربات أن يرفع الله عني الكربات كل إنسان واقع في مشكلة كل إنسان واقع في كرب الجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى يا إخواني سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت تقرب إلى الله عز وجل بأجل وأعظم وأفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى ما صلاش ما عملش عبادة أخرى لم أقف على حديث صحيح إن هو أول حاجة عملها أم صلى هو آه في أثار عن بعض السلف إن هو أول حاجة أم سجد ولكن سبحان الله يعني الثابت اللي ورد في القرآن قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين كثير التسبيح قال الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسبحان الله كانت النتيجة ربنا قال فاستجبنا له الفائدة تدل على التعقيب بسرعة بسرعة بسرعة بمجرد ما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رفع الله عنه الكرب رفع الله سبحانه وتعالى عنه الكرب سبحان الله أنا بعجب عن حد مريض ويغفل عن ذكر الله بعجب عن حد مظلوم ويغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ده حتى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وقت الكرب وفي وقت الشدة لما تتظلم الهج بحسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار خرج من النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه الكرب يا جماعة عيشوا مع الذكر بهذا المعنى انك واقع في ضائقة شوية الهج يا اخي بذكر الله سبحانه وتعالى افزع الى ذكر الله علشان كده كان القيم رحمة الله عليه يقول وهو دليل على تعظيم العبد واجلاله لربه وهو سبب لذكر العبد في كربه فيرفع الله عنه ضره وكربه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده إن من إجلال الله التهليل والتكبير والتحميد وإنهن لا ينعطفن حول العرش التسبيح والت- وذكرك لله سبحانه وتعالى بيرفع إلى السماء حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى لهن دوي كدوي النحل يذكرن صاحبهن ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه يا الجأ إلى ذكر الله لأن الذكر ده هو سبب أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك الكرب والهم لو إيه إيه إيه يرفع عنك الكربات والأزمات لو قلبك بقى مليان هموم قلبك مليان غموم بسبب مصائب الدنيا أم من الأمهات عندها ابن مريض أم من الأمهات ابنها مثلا في امتحان ثانويه عامه ام من الامهات زوجها مثلا ظالمها شويه او اذيها شويه وحاسه بالهم وحاسه بالغم يا ام الكريمه والله لن تجدي شيئا يرطب هذا القلب ويجلي الحزن عن هذا القلب كذكر الله سبحانه وتعالى الم يقل ربنا عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم قال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي لا كان النبي إذا أصابه هم يلجأ بسرعة يلجأ بسرعة لذكر الله عز وجل الصحابة يوم غزوة الخندق لما أصابهم من الهم والغم والخوف ما لا يعلمه إلا الله قالوا يا رسول الله علمنا شيئا نقوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في عز الأزمة النبي يقول لهم يلا شد حلقة على الذكر شد حلقة على الذكر النبي مش في عز أزمة بدر قعد طول الليل يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة التي تعمل في الأرض ذكره لربه سبحانه وتعالى ذكره لربه سبحانه وتعالى النبي ما قال لناش ما من عبد يصيبه هم أو غم أو كرب فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر حديث النبي قال لنا من قال هذا كان حقا على الله أن يذهب همه وغمه الأم اللي لها ابن مريض ومهمومة بسببه انت فين من ذكر ربنا سبحانه وتعالى الرسالة وصلت ولا ما وصلتش متضايقة ان ابنك تعبان شوية قوم يذكر ربنا تشعري بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة ياه لو احنا كده ننوي ايه كمان بذكر ربنا سبحانه وتعالى انا بنوي انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى ان اذا كان لي ذنب قديم ومعصية قديمة ممكن ربنا هيعذبني بيها في الدنيا أو في الآخرة أنا بذكر ربنا علشان يرفع عني العذاب والله يا إخواني من أرجى الأعمال اللي بها ربنا يرفع عن, عن العبد العذاب في الدنيا والآخرة ذكر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله مفيش عمل ينجو به العبد من عذاب الله زي ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله كل معصية زمان عملناها فاكرين لما كنا بنتكلم عن الذنوب والمعاصي من يعمل سوءا يجزى به ممكن عقوبة تنزل ممكن عذاب ينزل العذاب ده انت لو عايز ربنا يرفعه عنك عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كده ويرفع هذا العذاب ويزيله عنك عليك بذكر الله فما عمل ابن آدم ابن آدم عملا أنجى له من ذكر الله أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ليه كمان علشان أنجو من حصة القيامة أنا بذكر ربنا علشان أنجو من حصة القيامة إيه حصة القيامة يا أحبابي لازم ناخد بالنا إن كل ساعة بتمر علينا لا نذكر فيها ربنا عز وجل سبب ان العبد هيتحسر عليها يوم القيامة يا جماعة ده النبي يقول لنا ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أنا معلش معلش أمهاتنا يستحملونا شوية وبناتنا يستحملونا شوية قاعدين مع بعض دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو. وفلانة عملت وفلانة سوت وفلانة قالت وفلانة مش عارف عملت ايه وفلانة مش عارف ايه معلش صدقوني المجالس دي حسرة عليكم القيامة المجالس دي هتتبهدلوا بيها يوم القيامة عشان كده بقول لكم سيبونا بقى من الكلام ده وخلوا مجالسنا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى مش هتتحصروا أبدا قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا عشان أقول لكم الذكر بيمنع الحسرة من القيامة كما قال ابن القيم وهو سبب لزوال الحسرة في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة عارفين يعني إيه تخيلوا معايا الآن تخيل إيه في عينك وتخيل ترابيزة زي دي كده محطوط عليها حمار أعزكم الله ميت جيفة حمار ميت بطنه انتفخت ومليئة بالدود ورجليه امتلأت- ارتفعت للسماء كده و- ورائحة منتنة وعفنة ومنظر عفن ودماء وصديد وفي ناس عمالين ياكلوا من هذا الحمار رغم ان لحمه اصلا وهو حي حرام لو ذبح حرام تخيل هو اصلا ح- اكله حرام وهو ميتة والصديد والدماء والدود المنظر القبيح ده تخيل منظر اقوام بيحطوا ايديهم وسط هذا الدماء ويطلعوا وياكلوا نعوذ بالله من هذا المنظر النبي قال ده حال ناس قعدوا في جلسة ما ذكروش فيها ربنا انا عارف ان حضرتك كل يوم خميس عارف ان حضرتك كل يوم خميس بتروحي لوالدتك وتقعدي مع والدتك وتدي لها التقرير الاسبوعي ده حصل كذا ده قال كذا ده عملت كذا ده جارتي سوت كذا ده صاحبته قالت لي كذا ده فلانه اتصلت عليا وكلمتني ومش عارف عملنا ايه وسوينا ايه قاعدين نتكلم كلام كتير انت والدتك انت تحبي ان والدتك تتحط في الموطن ده ان والدتك ان هي كانها بتغمس يدها في لحم حمار وتاكل منه تحبي ان والدتك يوم القيامة تتحسر حسرة شديدة على المجلس بتاعك يبقى جلستك مع والدتك كل يوم خميس حسرة عليها انا انا عارف انك بتحب والدتك ومش هتحبي ابدا ان يكون ده حالها علشان كده ما تروحيش في يوم من الايام لوالدتك او تقعدي في يوم من الايام مع والدتك الا وانت بتقول لها تعالي نقرا شويه قران تعالي نذكر ربنا سبحانه وتعالى ليه علشان ننجو من حسره الاخره علشان ننجو من حسره الاخره وكل ما العبد يكون ذاكر لا خلاص لا ينجو أبدا إن شاء الله يكون سبب للنجاة من هذه الحسرة ويكون سبب بقى للأمان يوم القيامة الأمر اللي بعد ذلك أنوي كده وأنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى ويا سلام يا جماعة إن إحنا نطبق الحديث اللي جاي ده حديث كلنا حافظينه بس للأسف قل منا من يصنع هذا الحديث إن بعد الدرس أخش أوضتي وأقفل على نفسي وأذكر ربنا سبحانه وتعالى لعل ان في وقت خلوة بتذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى عينيك تدمع فيظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال ابن القيم رحمة الله عليه فإنه مع البكاء في الخلوة مع البكاء في الخلوة أي مع ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى يوم الحر الأكبر يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف الناس في الحر الشمس سهرتهم إنما أهل الذكر اللي باكوا من خشية الله في وقت الخلوات سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله مين يعمل دي النهاردة ها مين يعمل دي النهاردة مين يقعد النهاردة كده ويذكر ربه عز وجل في الخلوة قبل الفجر بساعة ولا قبيل الفجر كده يذكر ربه سبحانه وتعالى فلعل العين تدمع فبالتالي سبحان الله تسعد سعادة الدنيا والآخرة ليه نذكر ربنا سبحانه وتعالى كمان آه، لأن ذكر ربنا سبحانه وتعالى يوجب الأمان من نسيان الرب للعبد هو ربنا بينسى يا شيخ آه، آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى ولكن النسيان هنا على الأصل اللغوي بمعنى الترك إن ربنا يتركه الإنسان اللي دايما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظه إنما الإنسان اللي دايما نسي ربنا سبحانه وتعالى الله يتركه الله يكله إلى نفسه قال الله سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اسمع أولئك هم الفاسقون اخرج من الذنب ده بإيه؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم اوعوا تكونوا كده لأن ربنا سبحانه وتعالى لو ترك العبد احنا ده النبي كان كل يوم يخاف قوي من حاجه زي كده عشان كده كان كل يوم في اذكار صحيح يقول ايه لا تكلني الى نفسي ايه طرفه عين تخيل اللي بينسى ربنا ولا يذكر الله سبحانه وتعالى بتكون النتيجه ان ربنا بيتركه يكله الى نفسه طب ومن وكل الى نفسه وكل الى هلاك وكل الى ضعف وكل الى ضعف وكل الى خسران فعلشان كده ابن القيم رحمة الله عليه يقول ودوام الذكر يوجب الأمان من نسيانه سبحانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده ليه أذكر ربنا سبحانه وتعالى لأن يا إخواني ويا أحبابي اللي, بي... اللي بينسى ربنا سبحانه وتعالى يذوق المرار الإنسان السعيد اللي بيذكر ربنا الإنسان التعيس اللي بينسى ربنا سبحانه وتعالى ازاي يمر عليك يوم وانت ما بتذكرش فيه ربنا ازاي يمر عليك يوم من الايام وانت ما قعدتش فيه نص ساعه على الاقل تذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى إيه إيه إيه. سبحان الله كل ما الانسان يكون بعيد عن ربنا اي بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى والله يا اخواني يجد المعيشه الضنك كل ما الانسان يكون معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن اعرض عن ذكري ها فان له معيشه ضنكا ده ما عملش حاجه الا حاجه واحده بس اعرض عن ذكر الله كانت النتيجة معيشة ضنك ابن القيم رحمة الله عليه يقول وهذه المعيشة الضنك وإن كانت فسرت بعذاب القبر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر يعني اتعذب في قبره بسبب إيه إنه ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى إلا أنها تشمل الدنيا والبرزخ ويوم القيامة هو ضنك في الدنيا وضنك في القبر وضنك يوم القيامة عشان كده بيقول سبحان الله اذكر ربنا علشان ننجو من هذه المعيشة الضنك كل ما الإنسان يكون ذاكر الله سبحانه وتعالى ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى من المعيشة الضنك ليه نذكر ربنا سبحانه وتعالى نذكر ربنا سبحانه وتعالى طلبا لمعية الله لنا أنا بحاول أعيش معاكم في المعاني دي إن وأنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى كده أطلب بذلك معية الله لي يعني إيه معية ربنا معية ربنا نوعين المعية العامة للخلق المعية العامة للخلق ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا دي المعية معية العلم معية الإحاطة فهو سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره وعلمه ومراقبته لنا دي المعية الأولانية والمعية دي بيشترك فيها كل الخلق مؤمن وكافر بر وفاجر إنما الذاكر له معية خاصة هي معية النصرة معية المحبة معية القرب معية التوفيق معية التسديد قال ابن القيم رحمة الله عليه ومعية الله من من أسباب من فوائد ذكر الله معية الله لعبده وهذه المعية ليست كالمعية العامة لكل الخلق وإنما هي معية القرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه يا على الحديث ده أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه حاطط دماغه على المخدة كده على السرير وبقه شغال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما أعظمها بل أنا بقولها بقى زي ما ابن القيم قالها زمان دي كفاية علينا دي كفاية علينا الذاكر لله معية النصر والتأييد لو مظلوم ربنا ينصرك معية القرب وما أعظمها من معية لنذكر ربنا سبحانه وتعالى قال ابن القيم لأن أكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره سبحانه وتعالى من لا يزال لسانه رطبا بذكره سبحانه وتعالى يا نهار أبيض معقول أيوة معقول عايز تصل إنك تكون من أكرم الخلق عند الله عليك بذكر الله سبحانه وتعالى والله يا إخواني أنتوا ما تعرفوا قدر التسبيحة اللي ممكن العبد يسبحها ما تعرفوش قدر الإنسان يقول الحمد لله من قلبه كده ما تعرفوش قدر الحمد لله دي كان عبيد بن عمير يقول تسبيحة بحمد الله في صحيفة العبد يوم القيامة إنك يوم القيامة ترفع صحيفتك كده مكتوب فيها سبحان الله وبحمده خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا والله لو جبال الدنيا جبال الدنيا عارف الجبال اللي بتبقى بالكام كيلو متر كده فوق والله لو كلها ذهب لك يوم القيامة لما تنظر في صحيفة عملك فيها سبحان الله وبحمده تكون أحب إليك من جبال الدنيا ذهب وقال الحسن رحمة الله عليه الحسن البصري رحمة الله عليه ينادي مناد في أرض المحشر يوم القيامة فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى الناس بالكرم سيعلم أهل الجمع من أولى الناس بالكرم فينادي عليهم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيتقدمون فيكرمون ثم يخرج أهل ثم يخرج فينادي سيعلم أهل الجمع من أولى الناس بالكرم أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيتقدمون فيكرمون ثم يخرج المنادي في آخر مرة فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى الناس بالكرم أين الحمادون لله كثيرا فين الناس اللي كانت ألسنتها لا تتوقف عن حمد الله أين الحمادون لله كثيرا فيتقدمون فيصب الله عليهم من الخير ويصب الله عليهم من الثواب فيعلم أهل الجمع أن أولى الناس بالكرم هم أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا ممن نذكرك كثيرا سبحان الله ليه نذكر ربنا سبحانه وتعالى اسمعها مني كويس إقامة لدين الله يا إخواني ما شرع الله الشرائع ولا أقام الله سبحانه وتعالى وفرض علينا العبادات إلا من أجل ذكره سبحانه وتعالى يعني الصلاة فرضت ليه لذكر الله سبحانه وتعالى أكن ربنا يفرض علينا الصلاة علشان نذكره أيوة منين دي جبتها منين ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة لإيه لذكري أي إقامة لذكري علشان كده ربنا سبحانه وتعالى شوفوا في أواخر سورة الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إيه إلى ذكر الله أي إلى الصلاة فسمى الله الصلاة بما فيها من خطبة كل ده ذكر الله سبحانه وتعالى وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ذكر فلاح ذكر معية ذكر قرب ذكر محبة شفتوا مش بقول لكم احنا محتاجين نذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا ليه ليه نذكر ربنا سبحانه وتعالى مش هقول لك بقى ان العبادات اقيمت لذكر الله بل اللي كتير من الناس عجز عن العبادات فربنا سبحانه وتعالى شرع له الذكر ليقوم الذكر مقام العبادة كما في حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسمعوا يا جماعة فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أنا راجل ضعيف إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به أنا راجل كبير في السن ومش قادر أقوم بالأعمال دي كلها قل لي عمل أتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لسانك رطب بذكر الله تقوم مقام اللي كان بيقوم الليل تقوم مقام اللي كل يوم بينزل للصلاة الخمسة في المسجد تقوم هذا المقام معقول أيوة معقول علشان كده سبحان الله بعض الفقراء اللي نفسهم يتصدقوا زي ما الأثرياء بيصنعوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الأموال يا رسول الله ذهبوا الأجور كلها يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلا أنهم يتصدقون بأموالهم يا رسول الله عندهم مال بيتصدقوا هم كده سبقونا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل إذا صنعتموه يعني سبقتموهم وعدتوا يعني أو تساويتم معهم في الأجر أو قام هذا العمل مقام الصدق بتاعتهم قل بلى يا رسول الله فقال قولوا دبر كل الصلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 فالأغنياء لما عرفوا قاموا رايحين بسرعة إيه سبحوا وحمدوا وكبروا فجاء الفقراء قالوا يا رسول الله يعني صنعوا مثل ما نصنع فقال بقى هذا فضل الله يؤتيه من يشاء يا هذا بقى فضل الله يؤتيه من يشاء ليه نذكر الله سبحانه وتعالى الناس اللي اللي نفسها تعمل عبادات كتير جدا ومش قادرة الناس مكسلة نفسه يقوم الليل يقوم الليل وعاجز نفسه يتصدق بس بخيل شوية اللي عايز يكون له عون من الله سبحانه وتعالى على إقامة الطاعات على إقامة العبادات عليه بذكر الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم فإن الذكر أكبر عون على طاعة الله عز وجل كل ما الإنسان مننا هيذكر ربنا أكتر ده هيعلي الهمة في قلبه أكتر على طاعة الله فإذا كان الإنسان عاجز عن قيام الليل مش قادر يقوم قيام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عجز عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لها تأويلين للعلماء ان الإنسان مننا إذا كان عنده في نفسه شح وبخل مش عايز يتصدق فليكثر من ذكر الله لأن ذكر الله سيطهر هذا البخل من قلبه سيخرج هذا البخل من قلبه وبالتالي هيقدر يتصدق انه مش قادر يقيم الليل يكثر من ذكر الله فده هيساعده يقوم بالليل عشان يصلي او المعنى الثاني ان اللي عجز عن المال انه ينفقه او مش قادر يصلي قيام ليل فعايز ياخد مقام من يصلي قيام ليل ومن يتصدق فليكثر من ذكر الله لأن هذا العمل يقوم هذا المقام أكبر عون على طاعة الله يا إخواني هو ذكر الله سبحانه علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه في وقت الجهاد إذا لقيتم فئة ها فاثبتوا طب إزاي يا رب قال واذكروا الله واذكروا الله ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلوبكم في هذا الوقت كل ما تذكر ربنا أكثر ربنا يثبت قلبك أكثر ويجعلك تجاهد أكثر وأكثر وأكثر ليه نذكر الله عشان الجنة بقى علشان الجنة خير الجنة يا إخواني بذكر الله غراس الجنة يا إخواني بذكر الله عيشوا مع إن مع كل تسبيحة أنت بتحصل كل ده إنه مع كل تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة إنك بتحصل كل ده مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذات يوم وهو يغرس غرسا في أرض له عمال يغرس غرس عمال يزرع نخل فنظر النبي إليه وقال يا أبا هريرة يا أبا هريرة ألا أدلك على غرس هو أفضل من غرسك قلت بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة منهن نخلة في الجنة يا الله معقول سبحان الله نخلة الحمد لله نخلة لا إله إلا الله نخلة الله أكبر نخلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على إبراهيم فقال يا محمد إن الله يقرئك فقال أقرئ أمتك مني السلام فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبانا وأخبرهم أن الجنة طيبة وإن غراسها طيب وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مش غراس الجنة بس يا أحبابي اللي أنا أحصله من وراء الجنة من وراء الذكر ده الجنة كلها يا إخواني أنا أحصلها من وراء الذكر أنا أحصلها من وراء الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عبد الله بن عمرو يا رسول الله ما غنيمة مجلس الذكر قال صلى الله عليه وسلم غنيمة مجلس الذكر الجنة غنيمة مجلس الذكر الجنة بل والله يا إخواني من أراد الحياة الطيبة اللي فيها بقى راحة البال اللي فيها بقى السعادة وانشراح الصدر وطمئنينته اللي يحب يعيش في الجنة في الدنيا قبل الآخرة عليه بالذكر بقى عليه بالذكر بقى شد حيلكم شوية عايزين سيدنا أبو هريرة كان بيذكر الله في اليوم 12000 مرة بيعدهم على ايديه كده مسلم بن يسار من كتر ما هو كان عمال يذكر الله سبحانه وتعالى بالعشرين وثلاثين ألف مرة لما مات لما مات لما مات وجدوا أصابعه تتحرك بالذكر مات خلاص الصابع لسه شغالة ليه صوابع عاشت على الذكر يا سلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر قال حلق الذكر ليه أذكر الله سبحانه وتعالى علشان الملائكة تتنزل وتتنزل معها السكينة وتتنزل معها الرحمة ألم يقل ربنا تبارك ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه أو يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحان الله والله يا إخواني في بعض الأوقات الإنسان بيمر ببلاءات والله يا إخواني في بعض الأوقات الإنسان بيمر ببلاءات مشاكل وأزمات القلب فيها مضطرب قوي والله يا إخواني بمجرد بس ما الإنسان يقعد كده اهو ويبدأ في ذكر الله سبحانه وتعالى ربع ساعة نص ساعة ساعة تجد سبحان الله الله مهما كان همك زال خلاص الهم زي يكون موجود في مكان بيذكر فيه الله سبحانه وتعالى الغم ازاي يكون موجود في مكان في ذكر الله الخوف ازاي يتنزل في قلب والسكينة اصلا نزلت حلت على هذا القلب وعلى هذا الجسد يا يا عشان كده بقول لكم يا اخواني والله والله اللي يقع في كرب ولا في محنة ما تنسوش ذكر ربنا سبحانه وتعالى لان الذكر ده تنزل رحمة تنزل سكينة تنزل ملائكة التلاتة دول مع بعض والله يغيروا حال الإنسان رأسا على عقب والله يا إخواني رأسا على عقب عشان كده بقول لكم اجتهدوا قوي في ذكر ربنا سبحانه وتعالى ليه نكتر قوي من ذكر ربنا سبحانه وتعالى نكتر قوي من ذكر ربنا سبحانه وتعالى لتكثير الشهود لنا بين يدي الله عز وجل عارفين إخواني مش أنا قاعد في استوديو دلوقتي قدامي كاميرات وورا الكاميرات الجنود المجهولين المصورين وورا الاستوديو غرفة التحكم اللي فيها بقى المونتاج وفيها المخرج وفيها مش عارف ايه وايه المجموعة كلها عشان بس ما ما انساش حد صح وورا ده كله انتوا عمالين تتفرجوا لما بقول لكم الآن سبحان الله أنا أرجو إن أنا واقف بين إيدين ربنا ومن القيامة أقول له يا رب اسأل كل دول يقولوا لك إن أنا كنت بذكرك لا لا لا أنا أرجو ما هو أعلى من ذلك بصوا أخواني ألم يكن ربنا تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها أنا آه، النهاردة وإحنا جايين في الطريق العربية عطلت مننا وقفت بسبب إن إحنا ما كانش معانا بنزين فسبحان الله آه، آه، اخونا محمود وهو جاي معايا قال لي سبحان الله شوف العربيه وقفت قلت له سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قدر ان احنا نقف في المكان ده علشان نذكره امال مين اللي يذكر ربنا في المكان ده خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي وابن حبان وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على اصحابه فقال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها قلنا وما أخبارها يا رسول الله قال تنطق وتتحدث وتشهد بكل عمل صالح عمله العبد عليها يوم القيامة أو بالعمل الفاسد هتشهد عليك سبحان الله النهاردة رحلة النهاردة وهي دي رحلة بسيطة خرجنا من المنصورة رايحين للسويس في معسكر في السويس نذكر الله سبحانه وتعالى ال 300 كيلو مثلا بين المنصورة والسويس وطلعنا من من السويس رحلة تانية ل- لحتة اسمها صفت اللبن في الجيزة علشان كان في محاضرة وطلعنا من الجيزة على محاضرة القناة في 6 اكتوبر ومن 6 اكتوبر على طريق المنصورة كل الطريق ده لو قعدنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه كل الارض دي تيجي بقى تقول يا رب انا اشهد ان الناس دي ذكروا ربنا عليا تخيلي بقى وانت رايحه لاختك عماله تذكر ربنا الارض عماله آه، آه، تش- الارض مقامه تشهد ليكي تخيلي بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله قاعده في بيت والدك الارض بتشهد ليكي رحت عند صاحبتك الارض بتشهد ليكي بل لو رحت النادي عشان تلعب شويه كوره وترفع نفسك شويه الارض بتشهد لك احيوا احيوا الارض بذكر الله سبحانه وتعالى شهود كتير بل تخيلوا بقى واحد طول ما قعد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر قال صلى الله عليه وسلم تيجي جوارحك تشهد عليك تيجي جوارحك تشهد عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقدوا عليهن بالتسبيح على صوابعكم فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة يوم القيامة تشهد تقول يا رب الراجل ده كان ليل نهار عمال يسبح يا رب المرأة الطيبة دي كانت ليل نهار عمالة تسبح شوفوا الشهود الكتار دول عشان كده كان بعض السلف يقول لا تمر على حجر ولا شجر ولا مدر ولا جبل ولا على شيء إلا وأنت تذكر الله فقيل له ولما قال يشهدون لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة والله يا اخواني ما تنسوهاش اخواننا الدرس اللي فات علقوا قوي قالوا احنا مش هننسى كلما ركع وسجد تساقط الذنوب والميه بتقع والله يا اخواني افتكروا المج ده ان يوم القيامه هيجي يشهد عليا والله ان انا كنت بذكر ربنا وبنصحكم بذكر الله ان المكتب ده هيشهد الجلابيه دي هتشهد النضاره دي الورق ده هيشهد عشان كده يا اخواني بقول لكم والله كثره ذكر تؤدي الى كثره شهود واحنا محتاجين بين ايدين ربنا والقيامة شهود كتير تقول يا رب كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى عليه ليه اكثر من الذكر عشان اتقل ميزان يوم القيامة عايز اتقل ميزان يوم القيامة هو اسألكم بربكم سؤال ايه اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامة لو جيت دورت كده تلاقي سبحان الله سبحان الله اثقل الاعمال فاكثر من حديث ان اثقل الاعمال ذكرك لربك سبحانه وتعالى ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بخن بخن بخن بخن ما أثقلهن في الميزان قلنا وما هن يا رسول الله إيه أثقل, أثقل شيء في الميزان فقال أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شوف اتحط معاها إيه والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه يا دول أثقل حاجة في الميزان اه الحديث اللي ذكرته لكم الآن كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان بل اسمعوها مني جيدا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان اه ده الميزان ده مش كفة كده ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت الكفة دي تسع السماوات والأرض النبي قال ان اللي يصلي على جنازة يكتب له قراط والقراط كجبل أحد حسنات جبل أحد ده خمسة أو سبعة كيلو آه كيلو متر آه طول آه ده ده اللي هو عرض الجبل سبعة كيلو متر مع الارتفاع أمال اللي قاعد في المدينة كل صلاة يصلي جنازة مع اللي قاعد في مكة كل فرض يصلي جنازة يبقى الكفة دي قد إيه ده عظيمة جدا عظيمة جدا النبي قال الحمد لله تملأ الميزان يبقى أنا بذكر ربنا ليه علشان أتقل موازين يوم القيامة أذكر ربنا ليه أنتوا مستحضرين النوايا دي إن شاء الله أخونا محمود ربنا يا رب يحفظه كده عمال يكتب النوايا وتنزل كلها على الصفحة دلوقتي إن شاء الله وأخواتنا ما شاء الله ربنا يجزيهم خير أخواتنا اللي معانا على الصفحة ربنا يا رب يكرمهم صفحة الشيخ أحمد جلال على الفيسبوك ربنا يكرمه في اخت من اخواتنا يعني ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها بعد كل حلقة بتفرغ الحلقة احنا محتاجين نفرغ ان شاء الله الحلقة دي وتنزل هذا الكم الهائل من الاحاديث والايات وتنزله علشان الناس تعرف يا جماعة احنا قد ايه ضيعنا من الذكر قد ايه ضيعنا من الطاعة قد ايه ضيعنا من الاجور والحسنات انا ليه النهاردة عايز اذكر الله سبحانه وتعالى اذكر الله سبحانه وتعالى ونية جديدة علشان ربنا يقين من النار يوم القيامة علشان ربنا سبحانه وتعالى يقين من النار يوم القيامة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال, فقال خذوا جنتكم خذوا جنتكم خذوا جنتكم فقلنا يا رسول الله من عدو يلهمنا في عدو هيهجم علينا قال لا خذوا جنتكم من النار قلنا يا رسول الله وكيف نأخذ جنتنا من النار الجنة دي الدرع اللي الإنسان بيحارب بيه كده يجي حد يضربه بالسيف يحط الدرع كده خذوا جنتكم من النار طب إيه اللي يحمينا من النار قال صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جنة من النار حماية من النار حصن حصين من النار يا نهار أبيض لنذكر الله نعم علينا كتير قوي نعم علينا كتير قوي والذكر يقوم مقام الشكر فعلا والله يا إخواني آه، كنت في مجلس من المجالس وبدي درس كان في بيت من البيوت مع بعض الأهل والأحباب يعني و- فبقول واحد ها ايه رايك يا حاج فلان او يا باشمهندس فلان فما عرفش يتكلم اتلخبط فانا حسيت ان انا اتلخبطت فقلت له ما شاء الله احسنت إن شاء- وعديت الموضوع فبعد ما خلصنا الدرس جاء اخوه بيقول لي ده هو بس جات له جلطه جلطه بسيطه كده على إيه؟ فص في المخ الفص ده يا احبابي مسؤول عن ترتيب الكلام فهو ما بيعرفش يكون كلام اخ زميلنا يا ربنا يا رب يشفي والده ويشفي مرضى المسلمين يا رب إيه، والده جات له جلطه في في في اللي مسؤول عن التصرف في فص مسؤول عن التصرف يقول لي بيعمل حركات غريبه جدا جدا جدا جلطه جلطه شويه دم يتجلط بيعمل حاجات غريبه جدا ما بيعرفش يتكلم يجي يقول لي مثلا هات ال... هات الكوبايه دي يقول هات الدرج والله يا اخواني كده يقول هات الدرج يجي يقول مثلا ايه انا عايز الكرسي ده آه، هاتوا طبق رز كده نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما شفت انت قد ايه في نعم اعرف واحد بقاله 20 سنة بياكل بخرطوم بيشرب بخرطوم بيتنفس بخرطوم بل والله يا اخواني بيقضي حاجته بخرطوم نعم ربنا علينا كتير قوي قوي قوي قوي عايزين نشكره هنشكره ازاي اذكر ربنا إيه، تخيل ايديك دي ثابته كده ما بتتحركش ما بتتقفلش وما بتفتحش حد ممكن يقول لي همسك المج ده ازاي لما اكون عايز اشرب هشرب ازاي تع- نجرب صعب مستحيل طب نحط كده طب اجي اشرب هيقع عليا مستحيل مفاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى خلق ابن ادم على 360 مفصل على كل سلامه منها صدقه صدقه شكر شكر من الله شكر من العبد لربي عز وجل على النعم دي فالنبي يقول لنا ايه لان النبي عارف تقصيرنا احنا ناس غلابه ناس غلابه مش دايما الناس عماله تقول المليون ملايين ومليارات و... وعمالين يقولوا المشايخ مش عارف بياخدوا كام وبيعملوا ايه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنعرف بحالنا فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وأنا سبحان الله الذكر هيكون مقام الشكر عشان كده يروى في الأثر أن موسى عليه الصلاة والسلام أو داود عليه الصلاة والسلام بيقول يا رب يعني كيف أشكرك وإزاي أقول لك الحمد لله ونعمة واحدة لو شكرتك عليها لكان شكري يحتاج إلى شكر فقال الله عز وجل الآن شكرتني يا داود في رواية الآن شكرتني يا موسى ذكرك لربنا هيقوم مقام الشكر عندك نعم كتير جدا اشكر ربنا عليها ازاي تصدق معيش اذكر ربنا سبحانه وتعالى لو عملنا كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كرم شديد جدا ارجو ان شاء الله ان احنا كلنا نخش ان شاء الله نتفاعل على الصفحه ونجاوب بقى سؤال الحلقه ان شاء الله على الصفحه يا ريت اخوانا بس يطلعوه وسؤال الصفحة يعني اذكر بعض الفوائد المستفادة من ذكرك لربك سبحانه وتعالى نخش كلها إن شاء الله على صفحة ونكتب هذه الفوائد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من سوان القول في تمام أحسنة في نهاية الحلقة بيقولوا لي اختم سريعا آه، أخباركم إيه في الصيام ها الصيام في شعبان أخباره إيه عايزين نشد إحنا في ص- كل يوم في نهار شعبان صيام بفضل الله عز وجل أخباركم إيه في الاستغفار محتاجين نستغفر كتير لأن الأعمال دلوقتي بترفع الصحائف بترفع إحنا محتاجين الصحائف تكون بيضاء ومش هتكون بيضاء إلا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر في الاستغفار أوصيكم بهذين العملين صيام كتير جدا جدا في شعبان استغفار كتير جدا جدا في شعبان الأمر الثالث ارفع ايديك وقول يا رب بلغنا رمضان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود